بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم دعوني كل حلقة أهدي إليكم وردة من جنة موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب بفضل الله كل يوم درس مرئي جديد لفضيلة الشيخ كل أسبوع رسالة من فضيلة الشيخ إلى بريدك الإلكتروني كل جمعة خطبة جمعة جديدة مرئية انضم الآن إلى مصمم الإعلانات ومترجم الخطب والمحاضرات
من جنة وردة من جنة وردة من جنة وردة من جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال الحب سؤال يحتاج إلى إجابة بعد ثلاث حلقات في الكلام عن الحب حب الله جل جلاله وكيف تحبه وما معنى الحب أحتاج أن أسألك الآن يا ترى تفتكر ربنا بيحبك يا ترى تفتكري ربنا بيحبك وهتكون الإجابة كما أنا متوقع آه ما يحبنيش ليه والسؤال يا ترى لو دورنا ربنا بيكره ايه بيكره مثلا مثلا مثلا بيكره الكذب ويكره الخيانة ويكره البخل وبيكره القذارة بيكره يا ترى فيك ايه من اللي ربنا بيكرهه وفيك ايه من اللي ربنا بيحبه وهل نقدر نوازن فيك قد ايه صفات ربنا بيحبها وقد ايه صفات ربنا بيكرهها وبعدين نكتشف بقى هو بيحبك ولا بيكرهك كيف تحب اول حاجه عشان ربنا يحبك لازم انت تحبه دايما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاء لخلقه اشترط ان تكون البدايه منك وعليه التمام فلازم اول خطوه انت تبداها قال الله جل جلاله في الحديث القدسي عبدي قم إلي أمشي إليك وامشي إلي وهرول إليك ربنا قال في الحديث القدسي من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا فلازم البداية منك وقال ربكم ادعوني استجب لكم ربنا بيقول اجيب دعوه الداعي ها اذا دعاني فلازم نقطه البدايه وكتير من الناس جدا عندهم عقده البدايه ان هي اصعب شيء عليه الخطوة الأولى فلذلك لو عايز ربنا يحبك حبه وزي ما اتفقنا في الثلاث حلقات اللي فاتوا ان ما ينفعش انك تكذب ما ينفعش انك تنكر ما ينفعش انك تخادع اذا اردت انك تحبه سبحانه وتعالى حبه بصدق لأن ربنا يعلم ضميرك ويعلم قلبك يعلم خواطرك وأفكارك ونياتك ربنا شايفها ويعلمها علما حقيقيا فلذلك مش هتقدر تخدع ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم شوف ازاي ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين هتنكر ينكر بك هتخادع يخادعك وانت مش قده ولذلك لا تأتيه إلا بالصدق ولا تدخل عليه إلا باليقين يبقى نمرة واحد أن تحبه اثنين إصلاح الفرائض وزيادة النوافل قال الله جل جلاله في الحديث القدسي وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه وإن ولئن استعاذ بي لأعيذنه الواحد لما بيقول الحديث ده بيبقى متعجب يقول ايه حقيقي من وجهة نظري الشخصية المفروض الحديث ده ما يتشرحش يتقال كده بس علشان اي شرح هينقص من قدر المعاني لان الالفاظ قوالب للمعاني ولما تحط المعنى في قالب بت- بتحجم المعنى خليني احبك وانا بقول لك آه ان اول خطوه لكي يحبك الله أن تحبه الخطوة الثانية أن تفر إليه على شرطه لا على شرطك هي دي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ربنا بيقول لك احسن حاجة تقدمها لي اللي انا قلت لك عليه فرض اللي فرضته عليك سبحان الله العظيم عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تصدق ابو الدحداح بحائطه قال له اجعلها في قرابتك الفرض الفرض الاول في ناس كتير بيغفل عن الزكاة اللي هي الفرض ويتصدق طب أدي الفرض الأول في ناس كتير بيغفل عن الفرض اللي هو بر الوالدين وصلة الرحم ومشغول بمحايلة الناس والطبطبة على الناس وإرضاء الناس وسايب الفرض ربنا فرض عليك حاجات وقال لك انا بحب انك تقرب لي باللي انا فرضته عليك مش اللي على مزاجك مش اللي على هواك مش اللي يعجبك تقرب الي باللي انا فرضته بالفرض الاول لذلك اول سبيل للحب بعد حب الله أن تتقرب إليه بالفرائض إصلاح الفرائض أنا عايزك أهم من قيام الليل صلاة الفجر أهم من حفظ القرآن الإخلاص في الصلاة إنك تتعلم الإخلاص أهم يبقى أول حاجة إصلاح الفرائض والفرائض مش الصلوات الخمس بس بعض الناس لما يسمعنا نقول الفرائض يبقى الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة لا ده الفرائض كتير هل تعلم يا مسكين أن من الفرائض ترك الذنوب سمعت عن دي قبل كده انك تبطل تعصي ربنا ده فرض انك تتوب بعد كل معصيه ده فرض الفرائض اكل الحلال اكل الحلال فريضه على كل مسلم شوف طلب الحلال فرض فرض انك تسعى في طلب الحلال وهكذا اصلاح الفرائض بر الوالدين صلة الرحم اصلاح الزوجة والقوام عليها تربية الاولاد فرض كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اثنين زيادة النوافل بعد إصلاح الفرائض نبدأ بقى نزود النوافل زيادة النوافل إن النوافل تزيد ودي مشكلة ناس كتير إن النوافل عنده معدومة أو ثابته الرسول صلى الله عليه ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول ايه ولا يزال المداومه عبدي يتقرب الي بالنوافل كلمه لا يزال تفيد الاستمرار والزياده ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فلا بد من الشرطين دول انك تستمر وانك تزود قال يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل كأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاب على واحد وقال له ما اوعى تبقى زي فلان كان بيقوم الليل وبطل انا عايز اسالك انت بطلت قيام ليل ليه عايز اسالك انت بطلت تقرا قران وتحفظ قران ليه عايز اسالك الصدقه بتاع كل شهر انت بطلتها ليه بطلت تدفع لله ليه ليه انا عايز اسالك وبجد وبحب ومن حرص عليك انت مفيش عمل بتعمله وبتكمله ليه بتقطع في الوسط ليه ليه تقدر تقول لي ليه قول لي انت بتعمله للناس فالناس ما يستاهلوش تبطل لكن لو بتعمل لربنا ليه تقطع ليه ما تكملش ليه ما تزودش ونعم ربنا كل يوم عليك زيادة يبقى أول حاجة إنك تحب ربنا اتنين إصلاح الفرائض ثلاثة زيادة النوافل أربعة دوام التوبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين دوام التوبة وزيادة الطهارة التوبة فرض وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لكن احنا بنطالب بدوام التوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة ده سيدنا النبي اللي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سيدنا النبي حبيب الله خليل الله صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي اللي هو أول من يحرك حلق الجنة ومع ذلك بيتوب كل يوم ودوام الطهارة والطهارة لها معنيين طهارة القلب وطهارة الجسم طهارة اللسان طهارة العين طهارة الأذن طهارة الفكر الطهارة أيضا الصفات اللي بيحبها ربنا تحبها وكن منهم والله يحب المحسنين يحب الصابرين يحب المتقين يحب الصادقين إن الله عفو يحب العفو صفات ربنا بقى الله عز وجل كريم يحب الكرماء حليم يحب الحلماء تواب يحب التوابين قدوس يحب المتطهرين تدور على كل الصفات اللي ربنا بيحبها كل الصفات اللي ربنا أثنى عليها وتبدأ تحاول تحصلها لو ما كانتش فيك ده سبيلك لحب ربنا وتبدأ في المقابل أيضا إنك تتخلص من الصفات اللي ربنا ما بيحبهاش تتخلص منها وتتركها حتى لو كانت انت بتحبها ومتعلق بها ايضا مما يحبه الله ويجعل العبد محبوبا عند الله كيف تحب ان تحبب الله الى خلقه وتحبب العباد الى الله مهمه جدا انك انت ما تبقاش منفر ما تبقاش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من إذا رؤي ذكر الله ربنا يحب ان انت تخلي الناس يحبوا ربنا تخلي الناس يقربوا ربنا تخلي الناس ربنا يحبهم تتوبهم وتقربهم ايضا مما يجعل يجعلك محبوبا عند ربك جل جلاله أن تنفع الناس أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس خدمة المسلمين إن أنت تساعد الفقير تعطي المحروم تشفع يعني تبقى واسطة لمصلحة المسلم انك انت تفرج كربة مسلم تستر مسلم تيسر على معسر مسلم تضع عن معسر مسلم مشكلة كبيرة النهاردة ان الناس بتتعامل مع الناس بمنتهى العنف والقسوة عايز يذبحه عايز يدوس على رقبته عايز يخنقه عايز يخلص عليه ليه ليه إن الله عفو يحب العفو ربنا عفو بيحب العفو اعفو عن إخوانك سامح عن إخوانك يعني أنت ليك فلوس عند واحد والواحد ده مزنوق ضيعه نصب عليك وكاله ليه تسجنه؟ سامحه يا عم سامحه بلاش تسامحه سيبه وخده يوم القيامه قول ما انا لازم اسجنه عشان ما ينصبش على غيري يا عم بلاش انت تسجنه خلي غيرك يسجنه سامح سامح اصله اذاني كتير سامح لله اصله اذى ناس كتير بلاش تيجي منك انت الاذى عايزين نتعلم دعاء اللهم لا تجعل بعضنا عذابا على بعض اللهم لا تعذب بنا احدا من خلقك اللهم لا تعذبنا باحد من خلقك محتاجين ان احنا ما نعذبش الناس ما ناذيش الناس الاحب الى ربنا لما سيدنا ابو بكر ومصطح اذى سيدنا ابي بكر في شرفه في شرف ابنته زوجة النبي أعز حاجة في الدنيا أغلى علاقة في الدنيا علاقته بالنبي كان واحد عايز يفسدها فسيدنا أبو بكر قال طب خلاص مش هديله فلوس كان بيديله كل شهر مرتب سيدنا أبو بكر ده أقل واجب يعني ده لا ضربه ولا أذاه ولا شتمه ولا ولا حكمه ولا ولا رفع عليه قضية إن هو يجلد عشان خاض وهنا بس قال خلاص الفلوس بتاع كل شهر دي مالكش حاجة عندي ربنا أنزل عتاب لسيدنا أبو بكر ولا يأتلي أولو الفضل والسعة في الآيات وربنا في آخر الآية يقول إيه ألا تحبون أن يغفر الله لكم فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي ورد النفقة إلى مصلح إخوتي أنا بحبكم وبالحب أدعوكم لا تؤذوا المسلمين سامحوا واعفوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته